مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اكلمكم اليوم ان شاء الله عن علاقات الكاهن الكاهن من اكثر الناس الذين لهم علاقات وينبغي ان يكون ناجحا في تلك العلاقات يعني مثلا هقول كقائمه في الاول وبعدين ناخدها بالتدريج الكاهن له علاقة مع مدارس التربية الكنسية مدارس الأحد وله علاقة مع الجمعيات الموجودة في حي الكنيسة أو غيرها وله علاقة مع الشمامسة وله علاقة مع مجلس الكنيسة وله علاقة مع زملائه في الكهنوت أو زميله في نفس الكنيسة وله علاقة مع باقي الكنائس المجاورة وله علاقة مع رجال الإدارة أو الرسميين في الحي أو مع الأديان الأخرى وله علاقة أيضا مع أقاربه ومع أهل بيته فكيف ينبغي أن يسلك في كل ذلك من الحروب التي تحارب الكاهن الانفراديه بحيث ينفرد بالعمل وحده ولا يعمل احد معه او اذا عمل احد معه يختار الطائعين وليس اصحاب المواهب يعني يختار الذين يخضعون له ويسيرون في تنفيذ وصاياه وخطته وليس اصحاب الكفاءات بينما الكنيسه فيها مواهب يمكن ان تكون مواهب متكامله والكاهن الناجح يجمع جميع هذه المواهب ويعطيها ان تعمل معه والكاهن الناجح لا يجعل حياته صراعا وانقساما مع كل الذين يحيطون به وانما بقدر الامكان يتعاون مع الكل بل يكتشف المواهب ويقويها ويستخدمها ويحترم الراي الاخر ويتعاون معه بالنسبه لمدارس الاحد بالنسبة لمدارس الأحد يوجد في تعامل الكهنة تطرفان التطرفان أحدهما هو التجاهل والثاني هو التسيطر يعني جايز كاهن من الناس القدام يخش ويتجاهل مدارس الأحد خالص ولا يعبرهم ولا كأنهم هنا ويشعر خدام مدارس الأحد أن الأب الكاهن لا وجود له في حياتهم ولا علاقة له بهم ولا معرفة له بخدمتهم ولا متابعة لهم في العمل ولا اهتمام على الإطلاق ده نوع يبقى هم في وادي وهو في وادي ونوع تاني هو التصادم يخش مع مدرسة أحد ويتصادم معه ونوع تالت أكثر من التصادم هو الإلغاء وللأسف ساعات هذا النوع بيجي من الخدام اللي كانوا يعني الكهنة اللي كانوا أصلا خدام مدارس أحد فيأتي الكاهن ويقيم نفسه أمينا عاما لمدارس الأحد ويعزل الامين الموجود وبالتالي يعزل كل الذين كانوا يعملون معه او يتشايعون اليه له ويكون قيادات جديده ويشقلب الجو كله مساله تغيير القيادات بهذا الشكل بيخسر خدام مدارس احد وخصوصا ان الامناء الذين عزلهم تقريبا هم اللي عينوا الخدام الموجودين هم الخدام الموجودين دول جم منين فيبقى لما يشيلهم بيصطدم مع الخدام اللي كانوا هم عينوهم واللي يحبوهم كأساتذتهم ويدخل في صراع وما أسهل يجي للبطرك إذا كانت أسقفية البطرك أو يجي للأسقف اللي كانت إذا كانت إبرشية الأسقف ويقول له سيدنا عندي خدام متعبين جدا عاملين لي مشاكل اسمح لي إن أنا أتصرف معهم يقول له هم متعبين يا ابني يقول له متعبين جدا يقول له اتصرف فيشيلهم ويقول له أنا واخد أمر الكاهن المحبوب يحب كل الموجودين وكل الخدام القدامى والجدد بل يستطيع أن خدام مدارس الأحد يصيرون أولاده في الاعتراف وعن طريق الاعتراف يتولى قيادتهم يتولى قيادتهم مش إبادتهم و يقول لك لا ده الكتاب المقدس بيقول الأشياء القديمة قد مضت هو الكل قد صار جديد يا أبونا الأشياء القديمة دي هي اللي اختارتك للكهنوت الكاهن الروحي يتعاون مع خدام التربية الكنسية ممكن أن يحضر أحيانا بعض اجتماعات الخدام أو يدعو الخدام إلى الاجتماع به ليس لكي يعنفهم ويوبخهم ويظهر لهم عدم صلاحيتهم إنما لكي ينصحهم ويرشدهم ويتذكر قول الشيوخ لرحبعام في ملوك الأول 12 إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون عبيدا لك كل الأيام الكاهن الذي ينتقم ويشتت ويغير الخدام ويكون خدمة جديدة انما يكسب لنفسه اعداء ويخسر قيادات ممكن انها توسع دائره الخصومه ممكن للخادم ممكن للكاهن ان يحضر اجتماعات الخدام او بعضها لئلا يضيق عليهم بحضوره يسيبهم كده في حريتهم وممكن انه يقف من مدارس الاحد ويقول لهم يا يا اولادي اللي انتوا عايزينه لنفع خدمتكم انا مستعد يقولوا له يا ابونا عايزين توسيع المكتبه قوي قوي عايزين وسائل ايضاح قوي قوي عايزين مجلس الكنيسه مثلا يزود لنا التبرعات الخاصه بالخدمه يقول لهم حاضر ويبصوا يشعروا ان ابونا اول ما جه يتكلم بلسانهم ويشعر بشعورهم ويوفي ما يحتاجون اليه ويشعروا بمحبته لكن خصومه وشيل وحط وعزل وتعيين واقامه نفسه امين عام او يقول لهم شوف ما فيش حاجة في مدارس الأحد تتحرك إلا بإذن واحد أحد بالك يا أبونا زي القسيس الريف اللي رجع بلده كان في راهب من الرهبان والرهبان الأساسية سهلة هناك ووقف وسط الناس وقال لهم اسمعوا سبحان من علاني ووطاكم ده بقى ربنا يعني علاه فيعني الراجل بي بياخد حظه من العلو وزيدوه علو إلى الأبد إذا الكاهن يمكنه أن يتعاون مع الخدام ويشوف طلباتهم ويساعدهم فيشعرون بروح الأبوة التي فيه ويشعرون بأنه بيساعدهم ولا يقف منهم موقفا رديئا وإن كان في خطأ عن طريق الاعتراف يستطيع أن يقومه أو يناقشه وممكن أنه في بعض الأوقات في اجتماعات خدام يلقي كلمة روحية يقول فيها اللي هو عايزه بدون ما تكون موجهة للتخبيط في مشاعرهم يعني وممكن بالنسبة للأخطاء أن يستخدم طريقة الإقناع وليس طريقة المعاقبة والتحطيم أيضا الكاهن بالنسبة لمدارس الأحد لا يأخذ مواعيد للخدمة الطقسية تعارض مواعيد الخدمة التعليمية ما يجيش ياخد له خطوبة في ميعاد دروس مدارس الأحد يقول له اقعد امشي من هنا كان بيعملها أحد اللي كان يعني أنا عارف دي. يزعطهم ويعمل الخطوبة أو وسط ما هم موجودين في الفصول يلاقي موكب العروسة دخل والألحان والهيصة وهم كل واحد منهم يبدأ في خزي يأخذ المتكئ الأخير والعيال يمشوا الكاهن الروحي يوفق مواعيد خدمته مع مواعيد مدارس الأحد يوفق مواعيد خدمته مع مواعيد مدارس الأحد وأيضا يوفق أماكن الخدمة إذا كانت المواعيد ارتبطت مع بعض يخلي دي في مكان ودي في مكان يعني زي مثلا بيكون في قاعة في الكنيسة تتعمل فيها خطوبة ما جراش حاجة والكنيسة ماشية والكاهن أيضا الروحي يتعاون مع مدارس الأحد في معرفة العناوين والافتقاد لأن الخدام يعرفون عناوين الأطفال فممكن أن يقدموها للأب الكاهن يزور عائلتهم وممكن الأب الكاهن في افتقاده للعائلات يدعو الأطفال إلى حضور مدارس الأحد ويبقى في نوع من العمل المشترك من أجل ملكوت الله ممكن الخدام يقدمون الشبان والشابات للأب الكاهن للاعتراف للإرشاد الروحي وهو أيضا يدعو الشبان والشابات إلى حضور اجتماعات الخدمة يعني في مجال كبير للتعاون ولا ينظر إليهم كمنافسين وأيضا يكلمهم باحترام يعني الكاهن ده ما كان شاب وصيهم قبل ما يترسم كاهن كنا إن أول ما بقى كاهن خلاص آه بدل ما يقول يا أستاذ فلان يقول له يا ابني مش صح اللي أنت بتقوله ده ما احنا كنا اخوات وكنت أكبر منك وكان وكان وكان لكن دلوقتي بقى ابني وهم في يوم من الأيام ابنه ده ما بس على إيده وتبقى الخطية المميتة قد بدأ نطاقها وبدأ عقابها أنا قلت لكم مرة إن أنا قلت النصيحة الأب كاهن كن أخا وسط أولادك وابنا وسط إخوتك الكاهن بالنسبة للجمعيات ممكن ان الجمعيه يحتضن تحتضنها الكنيسه وتقوم بعمل من اعمال الكنيسه يعني مثلا جمعيه بتقوم بخدمه اجتماعيه وعنايه بالفقراء ممكن الكاهن بالتعاون معاهم يحول اليهم حالات معينه ممكن جمعيه بتقوم بالتعليم ده يستطيع ان يخلي مكانها يضم برضه مدارس أحد وي... وممكن أن يشرف على التعليم فيها وممكن أن هو يختار لها خدام صالحين لهم إيمان سليم في التعليم ولا يكون هناك منافسات بين الكنيسة والجمعيات ده ممكن عمل اجتماع للجمعيات المحيطة بالكنيسة والتعاون معهم ولا يكون مركز الجمعيات بالنسبة للكنيسة كموقف الطوائف الأخرى بالنسبة للكنيسة نوع من المنافسة والمعارضة و... والاتنين بيشتغل في ميدان واحد ولا تكون الجمعية لغرض هقول لكم حكاية غرض دي في مرة أحد الآباء الكهنة كان ليه دخل في ال- في الأمور المالية واضطر إن الكنيسة لابد أن تشرف على هذا الوضع لكي تكون إجراء الإجراءات المالية في إيد الكا... في إيد الكنيسة مش ماسكة الكاهن الكاهن كان ذكيا وإن لم يكن تقيا فراح عمل إيه؟ هو تتعلمه نهايته راح أسس جمعية تبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بنفس اسم الكنيسة يعني إن كانت الكنيسة باسم مرجرجس يبقى جمعية مرجرجس الكنيسة باسم العذراء يبقى الجمعية باسم العذراء الكنيسة باسم ملاك يبقى الجمعية باسم إيه ونفس البادج الصورة اللي بتتحط على الكنيسة بحيث إن الإيصالات اللي يشوفها ما يعرفش الفرق نفس البادج ونفس القديس و... ونفس أبونا و... وإجمع بقت قطاع خاص بقت إيه وبدأ الكاهن يحارب القطاع العام وكل واحد يجي يقول له أنا مثلا عايز أدي للعذراء الشيء الفلاني يقول له أدي الإصالة أهو اللي أنت هاته نوصله للعذراء ما هي كلها عذراء يعني عذرة الجمعية غير عذرة الكنيسة كلها عذراء ومار جرجس بتاع الجمعية هو مار جرجس بتاع الكنيسة وكله واصل والناس بسطة يعني ما بيقولش ي- قول لي عنوان العذراء بتاعتك إيه هو بيقول كله عذراء وبصينا لقينا الكنيسة إيرادها بدأ يضعف لأن اتسرسبت إلى الجمعية طب والحساب لا ده تبع وزارة الشؤون الاجتماعية هو حد يقول لكم إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه أنا بقول لكم الأخطاء اللي تكون موجودة خايف لا تقولوا دخلنا في معهد الرعاية عرفنا سر المهنة لا دي أخطاء وبتضيع سمعة الكاهن دي أخطاء وإيه؟ لا سمعة الكاهن الكاهن الكويس هو اللي يهرب من المال فيجري المال وراءه وكل ما يسعى المال إليه يقول وأنا مالي مليش دخل لكن الكاهن اللي يبص للكنيسة ويقول ده مالي يبقى الحكاية نلاقي الكلام ده مش مالي ذهن الناس يوجد صلة تعاون مع خدام التربية الكنسية وسلسلة تع... صلة تعاون مع إيه؟ مع الجمعيات كلهم ولاده بتوع الجمعيات دول ولاده بتوع المدارس الأحد دول ولاده ويبقى هو عامل مشترك بين الكل ويحبوه تعامل الكاهن أيضا مع الشمامسة من ناحية التعليم من ناحية الاتفاق على الطقس من ناحية آه، الاشتراك معاه في القداسات ومن ناحية أخذ اعترافاتهم لكن ما يكونش دائم التوبيخ ما يكونش دائم التوبيخ وكذلك مع العريف ده مرة كاهن كان بيصلي على القدا- مع القداس وما جابوش المردات بره راح سايب القداس من جوه وخرج شخط كام شخطة في الشمامسة وفي العريف ورجع يكمل القداس توقع وجود أخطاء لكن الأخطاء لو آه، كلها بالشخط ممكن هم يعكننوا عليك لو أرادوا ويخطئون عمدا لكي تتنرفز قصدا وسمعتك تروح ده زي قسيس مرة جه يصلي وقبل ما يبتدي القداس سجد كده وضرب مطاني وقال أخطيت حلوني أو سامحوني فواحد من الموجودين قال له مش مسامحك نزل دقه العلقة المظبوطة وخرجه من الكنيسة وأصبح بيصلي مع الناس كلهم مسامحينه يعني اللي مش مسامحه ده ده خارج المجمع لكن كل الموجودين مسامحين وواحد تاني ما كانش في قداس كلم واحد من معارضيه قال له ان ما سكتش على اللي انت فيه انا هاجي اقلع العمه وارميك من الشباك افتكر انه لما يقلع العمه يبقى قلع ملتزمات الكهنوت ما بقاش خاضع لل بقاش خاضع للكهنوت عشان كده في كاهن كان كل ما امه تتضايق منه تقول له اقلع العمه عشان نضربك يعني فاكرين ان الكهنوت هو العمه ممكن الكاهن مع كل ال- الهيئات اللي موجودة في الكنيسة يكون شخص لطيف ويعامل الأمور بلطف وإن اتضايق من حاجة وما قدرش يقول كلمة صعبة يسكت أحسن السكوت أحسن من الكلام المؤذي مجلس الكنيسة مجلس الكنيسة يتولى أمور إدارية ومالية وكثير من الكهنة يشتاقون إلى الأمور الإدارية والمالية أكثر من الأمور الرعوية والروحية والتعليمية كثير من الكهنة يش يشتهون الأمور الإدارية والمالية أكثر من الأمور الرعوية والتعليمية والروحية ويبدأ صراع ما بين مجلس الكنيسة والكاهن صراع حول الإدارة صراع حول استحقاقاته المالية صراع حول توقيعه إن ليه حق التوضيع التوقيع على الإيصالات وإن وقع على الإيصالات تبقى الإيصالات وقعت في إيده يعني لا يمضي على إيصال إلا بإرادته وبموافقته ولو المجلس كله وافق يقول لا مش ماضي فأعضاء المجلس يقولوا يا ريت هذا الكاهن يمضي ما دام مش عايز يمضي وتسوء الأمور إذا الكاهن بدأ يكشف خلافاته من على المجلس من على منبر الكنيسة ويبدأ الشك ويبدأ التشهير ويبتدي يفرض عقوبات على أعضاء مجلس الكنيسة لا يزورهم في بيوتهم لا يسلم عليهم ربما لا يناولهم وانت المسألة بقى تخش في نوع من السجس والصراعات الداخلية داخل الكنيسة وإذا إما أنه يمتنع عن حضور المجلس لإما لو حضر المجلس يعكنن عليه وأحيانا يضطر بعض أعضاء مجلس الكنيسة أنهم يستقيلون ب- بسبب ال- الكاهن المفروض في الكاهن أنه يحتضن أعضاء مجلس الكنيسة يتفاوض معهم ويحترم اختصاصات كل منهم يعني المهندس يحترم اختصاصاته في امور الهندسه المحاسب يحترم اختصاصاته في امور الماليه الشخص القانوني رجل القانون يحترم اختصاصاته في الامور القانونيه الخاصه ما يقول له بس سيبك من الحاجات دي واتكل على ربنا ومالكش دخل ملهاش دخل زي ابونا دي امور خطا قانوني وتودي في سين وجيم وممكن تودي في سين وجيم ونون يقول له ما يقول له مالكش دخل علي انا هذه الخطيه زي ما رفقه قالت ليعقوب ويسلك بالطريق الرفقوي هذا في كل امور الكنيسه ويبقى هو المهندس الأول والمحاسب الأول والقانوني الأول المدبر الأول وترتبك الأمور أريد الكهنة أن يكونوا في علاقة محبة مع مجلس الكنيسة ولا يستخدمون سلطانهم ولا يظنون أن عمل الكهنوت والحل والربط معناه السلطة الفردية في الكنيسة وإثارة المشاكل ولا يلجؤون إلى طرق التشهير بالأعضاء في زياراتهم للمنازل بيحصل يخش الكاهن البيت ويزوره ويقعد كده مالك يا ابونا تعبان قال له معلش يا أولادي خدمة الكهنوت صليب لازم أحتمله من أجل ربنا ويلحون عليه في معرفة الصليب فيبدأ أن يشهر ويعيب في كل الأعضاء الموجودين يقول لهم يعني يعني أشكر ربنا النهاردة حللت الدم طلعت نسبة السكر كبيرة شوية لكن معلش أحتمل برضه ما هو ربنا قال كده أشكر ربنا قست الضغط النهاردة لقيته عالي شوية أعمل إيه ما لازم نحتمل برضه لازم نحتمل له مين يا ابونا اللي جاب لك الضغط ومين اللي جاب لك السكر؟ لهم لا لا لا انا ما اقدرش اعيب في الناس لكن يعني ما ما انتوا برضه كلكم نظر. احنا عايزين الكاهن يحل مشاكل الناس مش يطلب من الناس حل مشاكله. على رأي واحد مرة سألوه عن زوجته فقال لهم في زوجة زي السكر وزوجة تجيب السكر تجيب السكر يعني ففي ناس برضو يقول في أعضاء مجلس كنيسة زي السكر وأعضاء مجلس كنيسة يجيبوا السكر واحد بيقول ماذا يفعل الكاهن مع مجلس الكنيسة إن كانوا لا يهتمون بالنواحي الروحية كل همهم جمع الفلوس ووقت القداس يقعدوا في حوش الكنيسة يشربوا شاي لا يقدر يمنعهم من أن في الكنيسة يشربوا شاي أما جمع الفلوس فيتفق على نظام لجمع الفلوس وإذا تعب معاهم طريقة كويسة وإذا تعب معاهم يشتكوا لأسقف الأبروشية الحكاية بيحصل كذا كذا كذا فيضع نظاما لطريقة جمع الفلوس لأن في كنائس إحنا بنحط الصناديق وبيتجمع فيها وبتبقى أكتر من الأطباق تبقى أكتر إيه؟ ما لأن أثناء الكنيسة ويبقى لسه قايلين المجمع أو بيقولوا فيه وده مارر بالطبق ده كلام مش معقول أبدا بيقول لك مرة اللي بيجمع الفلوس مر بالطبق على الناس فطلع ابن الكاهن موجود فقال له ادفع الطبق قال له لا مصلحة ده في ناس صدقوني انا جربتها بنفسي زمان ايام ما كنت علماني طبعا دلوقتي محدش يقدر يعملها كانوا في مراحل مقد... مقدسه من القداس يمكن نقولوا الجسد المقدس والناس يقول نسجد لجسد الكريم يا رب وده يشخلل له وهو ساجد يخبط له ويطلع يقول له الله انت هتزوخ طبعا الحاجات دي حاجات قديمه وراحت الا لو موجود ابروشيات في النوع ده لازم يلتفتوا من نفسهم عندنا مفيش حد يجمع الطبق في الكنيسه ابدا ولو ولو قالوا لنا على كده نمنعها نمنعها على طول وقت الكنيسة يعني وقت كنيسة أما كون أن أعضاء الكنيسة بيجمعوا فلوس فأنت ككاهن قول لهم طيب أنتم ليكم موهبة الجمع وأنا ليا موهبة الصرف فيعني يجمعوا لك وانت تقعد معاهم في اجتماع عايزين نعمل المشروع الفلاني والبركه فيكم انتوا اللي جايبين وعاملين وتروح واخد الفلوس مدخلها في المشروع وهم خلاص يعني ما ما تاخدهاش بم بمساله تازم يعني لكن يجمعوا فلوس جوه الكنيسه لا ما يحضروش القداس لا يشربوا الشاي في الكنيسة لا لا انت لا تحضر اذا كان ناس بيشربوا الشاي في الكنيسة وبيشربوا سجاير نيجي احنا في انتخابات جديدة لمجلس الكنيسة ولا واحد هيختارهم لانهم ناس بتوع سجاير وقول لهم السجاير في الكنيسة لا ثم اللي بيشربوا شاي دول بيجوا يتناولوا واللي بيشربوا سجاير بيجوا يتناولوا يبقى يتعمل مجلس جديد يبقى ليه أعضاء مجلس روحيين احنا لما بنتضايق من العلاقات السيئة نقصد العلاقات السيئة مع الروحيين لكن إذا كانوا أشخاص مفسدين ولا يحترمون الكنيسة ممكن يتغير المجلس ويجوا أعضاء كويسين يعني دي مش مشكلة ومن هنا يبدو علاقة أخرى وهي حسن العلاقة بين الكاهن وبين الأسقف بين الرئاسة الدينية بعض الكهنة يحبوا زي ما بيقولوا القسيس عايز يعمل مطران في كنيسته القسيس عايز يعمل مطران ايه في كنيسته يعني يتصرف زي ما هو عايز والأسقف ملهوش دخل ويستغل سلطته مع الشعب عشان ينجو هو من سلطة الأسقف وإذا ساءت العلاقة بينه وبين الأسقف فليحتمل كل ما يأتي عليه لأنه هو أساء العلاقة ينبغي أن الكاهن يكون على علاقة طيبة بأسقفه ويمكن ان يستشيره في الامور الهامه في الكنيسه ويشعر الاسقف ان هذا الكاهن ابنه وانه لم يخرج عن طاعته ولم يستقل بالكنيسه ولم يتجاهل الاسقف وانما بيجي يعرض عليه الامور الهامه لكن واحد اول ما يترسم قسيس الاسقف ما يشوفوش خالص وجايز يجي يقابله انت مين يا ابني يقول له انا ابنك فلان يا ابني ده كنيس ايه يقول كنيس كذا طب ما بتجيش ليه يا ابني اشوفك يقول له انا عارف مشغولياتك يا سيدنا وبحرص على وقتك الثمين هو تفتكروا الاسقف يخيل عليهم الكلام ده عارف مشغولياتك وبحرص على وقتك الثمين ولما يكون له طلب ومشروع وعايز موافقة الأسقف يبقى في الوقت ده ما يهموش الوقت الثمين ولا الوقت السمين بالسين خلي علاقتك كويسة بأسقفك وخليها على علم بالأمور التي تحدث لك ومعك حتى إن كنت في خلاف مع بعض الأعضاء قل له واحد يقول لا انا ما حبيتش ازعجك بالاخبار دي فقلت احلها لوحدي ويفضل لغايه لما تتعقد على الاخر وبعدين يوصلها له متعقده طب ليه يا حبيبي ما قلتش من الاول حرصت على وقتك وعلى مشاعرك وانا سيدنا اصل ما احبش اقول لك الاخبار السيئه يعني بستنى لما تزداد سوءا وابقى اقولها لك واحد بيقول هل يجوز توزيع ظروف في القداس أحسن هذه الظروف تقدم لهم وهم داخلون إلى الكنيسة لكن ليس أثناء القداس ممكن يكون في صندوق في الكنيسة يحطوا فيها الظروف يكون في ظروف ومثلا حتى لما يكون في ظروف ينبه عليها قبلها بأسبوع يا جماعة احنا داخلين في المشروع الفلاني كذا وكذا وكذا وإن شاء الله الأسبوع المقبل هتوزع عليكم ظروف وانتوا داخلين في الكنيسة وتبقوا تحطوها في الصندوق الفلاني وكل واحد يحط في الظروف حسب ظروفه نعم هالطريقة اللي يختاروها دي يعني بلاش نخش فيها في ناس ساعات حكاية الفلوس دي تشغل جزءا كبيرا من خدمة المنبر منبر الكنيسة يعني. يعني تكون الأمور المالية هي من أهم من أهم مسؤوليات المنجلية الكاهن يقدر يعبر بهدوء وبدون أن يشدد وبإقناع والناس يبقوا يدفعوا بالطريقة السهلة في كهنة بالنسبة لمجلس الكنيسة يضطرون الأشخاص الأقوياء للانعزال والاستقالة وأحيانا للمرض لكي ينفرد بالطائعين فقط تأكدوا أن كل إنسان بيخرج بأسلوب من هذا النوع بيكون روح ضد الكاهن في الخارج وبخاصة إن تكلم عن تفاصيل الكاهن فعلا هو مخطئ فيه يقول لك أبونا عايز يرغمنا على كذا أبونا عايز يعمل كذا أبونا كذا هل يمكن أن واحد بيقول هل يمكن أن يستمر ويصبح هو رئيس ومعه ثلاث أشخاص فقط هل ممكن أن يستمر مجلس الكنيسة بهذه الصورة؟ أنا من رأيي أنكم تكونوا صرحاء مع الأسقف وتقولوا له الحكاية كذا كذا كذا كذا أو لو كنتم في القاهرة تكونوا صرحاء مع البطرك وتقولوا كل حاجة كذا كذا كذا الصراحة كويسة وتجيب نتيجة كويسة لكن تقعد أنت تتصرف لوحدك لغاية لما تكثر الشكاوى ضدك مش صح واحد بيقول يوجد مجلس كنيسة ما بالقاهرة بيجمع الفلوس في القداس عن طريق الظروف وليس الطبق ابعتوا لي بصراحة ايه الحاجات دي وانا يعني بنعمة ربنا ادبرها والمخطئ اقومه والطريقة السليمة نقول له يمشي بيها ازاي لكن تقعد تغلف نفسك وتقهر في نفسك من جوه والامور ما تصلحتش يبقى استفدت ايه الغليان لا يحل المشاكل لكن الطرق العملية الإيجابية هي اللي تحله واحد بيقوله إن كان هذا غير صحيح الرجاء التنبيه عن هذا في مجلة الكرازة لا أنت قول لي وأنا أخد إجراء لكن أقعد أنشر في مجلة الكرازة إن ال- الم- المجالس الكنايس ماشيين غلط عشان التانيين يقولوا الله اشمعنى احنا يعني اللي بيدقق علينا ما يلا تمشي في التيار لا احنا في المجلة ننشر المبادئ السليمة لكن هنا بنشرح لكم عشان تكون في توعية لكن ما نقعدش ننشر الأوضاع الخطأ واحد بيقول يوجد كاهن في كنيسة ما يصلي مع مجلس الكنيسة قداس خاص كل فترة بحيث يخرج القداس قبل الفجر قولوا لي ايه الصلوات الفجرية دي بتاعتك بتحصل فين مع العلم بأن كاهن الكنيسة الآخر غير مصرح لهذه اللجنة بالتناول لعدم طاعتهم لقداستكم آه، فهو يعني آه، كاهن مش مصرح لهم بالتناول وده بيناولهم في الفجر في السر عشان يبقى سر من أسرار الكنيسة قول لي يا ابني الميعاد امتى ومين الناس دول واحنا نتفاهم معاهم يعني كاهن حرم سيدة من التناول بسبب الطلعة زيارة المقابر ويرفض إعضائها حل التناول لا غلطان لا وفيها إيه لما تروح تزور المقابر يعني ما فيهاش غلط لا لكن يحرم عشان زيارة دايما تعرفوا إن العادات اللي زي دي عايزة وقت على بال ما الناس يفهموا والدسقلية بتقول امحوا الذنب بالتعليم يعني مش واحد يغلط غلطة نحرمه من الكنيسة لا نعلمه وزيارة القبور ممكنة بس إذا كانت الطلعة دي بيتعمل فيها أعمال غير لائقة يبقى لا أعمال غير اللائقة هي اللي مش مظبوطة لكن زيارة القبور كويسة جدا دي درس في الروحيات إن الواحد يزور القبور نعم معلش دي عادة قديمة عايزة وقت عادة قديمة انهم يقول لك قريبنا اللي مات بنعيد عليه بنعيد عليه او نعيط عليه الاتنين بيمروا فيروحوا هناك ويعتذروا له انهم بيعيدوا من غيره ويعني ويعيطوا دمعتين ورحمه العادات دي ما توصلش إلى مستوى الحرم غلط نعلم الناس يا بون نعلم الناس نعلم الناس في ناس في مشكلة بيلطموا تقول لهم محرومين من ملكوت السماوات عشان بتلطموا عايزة تعليم واحد يزر التراب على رأسه مش كده عملها أيوب الصديق وقطع خلجاته ومع ذلك ربنا ما قالوش محروم ولا حاجة آه، عادات العادات تاخد وقت على بال ما الناس ينتصروا عليها عايزة وقت وعايزة إقناع يعني خدوها دايما لل- للعادات دي عايزة وقت وعايزة إقناع لأن جايز واحد مقتنع لكن عايز وقت على بال ما يتخلص منها ده في ناس في الصعيد ساعات ما يروحوش الكنيسة في فترة وجود ميت أحسن يفتكروا مروحة الكنيسة ده فرح وفي ناس يربوا دقنهم على اعتبار انه لما بيحلق دقنه دي وجاهه وضد الحزن عادات كتيرة ناخد وقت على بال ما نتخلص من العادات لكن ما اسلوب الحرمان ده اسلوب تعسفي نعم نعم افرض راح الكاهن وصلى صلاة روحية جرى فيها ايه ده بالعكس يمنع العادات الوحشة وهو يحولها الى مجال روحي ويبقى كويس فيها ايه يا ابونا لما يروح ويصلي هو هيروح يلطم هيروح يصلي نعم وليس خصصت يمكن كل اللي هو بيروح بيقول الترحيم في نفس الكنيسه فقط
معلش كان يخش انا قلت ممنوع الكاهن يخش دي جت فين دي لما كنا قدام تربيه كنسيه وكنا بنشرف على ملاك الارماطه طيب مالها كان ابونا يوحنا الصندوق هو الوحيد اللي مصرح فيه لا لا لا لا لا ما فيش الوحيد مصرح بيه احنا كنا اول ما ابتدينا في ال- في الج- في حكايه ال- الجنازات دي كان بيجوا مجموعه من المحتالين اسمهم شحاتين ال- المقابر او المدافن ولهم آه، اولاد يعني يروحوا هناك يلموا كل اللحمة وكل الفاكهة وكل العيش دول شحاتين المقابر فأول مرة أنا عملت حتى بعض خدام ربما من كنيسة مسرة كان معاهم سمير عدلي على ما أظن وبقوا يروحوا ويجمعوا الحاجات دي كلها ونوديها للملاجئ كلها تتجمع وتروح للملاجئ والفلوس اللي الناس بيعملوها بتتحول إلى ربنا دي بقى اللي هي محترفي الناس بتوع الجنازات فلكن مش كل واحد آه، يخش ويعمل أما من جهة الك- الأسس ففي أسس مخصوصين للمقابر معروفين يعني أمال الصلاة في المدافن بتبقى إزاي ولكن إذا أي ناس خدوا أسيس بتاعهم معاهم هنقول لهم لا مش معقول نحن لا نحرم الناس إلا بسبب خطية لكن أسيس راح مع عيلة وصلى في المقابر هي دي خطية عايز أقول لكم أن من جهة رجال الإدارة ينبغي أن تكون لكم صلة طيبة بيهم صلة طيبة بيهم في أصوامهم في أعيادهم في أمراضهم في ترقيتهم في تعيينهم مش رجل الإدارة أو المأمور أو غيره ما يعرفكش إلا لو كنت أنت بنيت كنيسة بطريقة غلط وداخل في تحقيقات أو إنك أنت طالب طلب قدم السبت تلاقي الحد قدم روح المحبة والتعاون والصداقة مع الناس وإنك تزوره وتسأل عنه ولو ابن ليه مريض ت- تشوفه ولو ليه حد في المستشفى تروح له برضه خلي ليك علاقة طيبة مع رجال الإدارة وكتير من الأمور بتحل بالعلاقة الطيبة أكتر من القانون واحد بيقول استكمالا لسؤال زيارة المقابر هل يمكن لزملاء هذا الكاهن رفع هذا الحرمان ومناولة هذه السيدة ما أنا مش عايزكم أنكم تصلحوا السيدة وتلخبطوا مع الزميل قولوا له آه، في سؤال قيل للبابا في معهد الرعاية عن هذا الأمر وقال إن المسائل دي تحل بالتعليم وبالإقناع وتاخد وقت لكن ما تصلش إلى مستوى الحرمان فأنا أرجوك أنك أنت من نفسك تحاللها بدل ما الحكاية تكبر وتصل إلى مستوى الشكوى أو حاجات زي دي حاجة تاني الكاهن وزملاء الكهنة عايز أخليها محاضرة خاصة الكاهن وزملاء الكهنة مع بقية الكنائس ممكن أن يكون ليكوا علاقة طيبة مع الكل بيت الكاهن أيضا أحب أن أنا أخلي له محاضرة خاصة يبقى ناخد محاضرة عن التعاون بين الكهنة ومضار الانقسام ومحاضرة عن بيت الكاهن إلى آخره وأقاربه بيت الكاهن وأقاربه نخلي دول نكتفي بكده اتفضل نصلي